بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. نقرا بنعمه المسيح جزء من سفر الامثال في الاصحاح السادس بيقول من عدد ستة لغاية عدد 17 ل 18 اذهب إلى النملة أيها الكسلان تأمل طرقها وكن حكيما التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط وتعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها إلى متى تنام أيها الكسلان متى تنهض من نومك قليل نوم بعد قليل نعاس وطي اليدين قليلا للركود فيأتي فقرك كساع وعوزك كعب كغاز الرجل اللئيم الرجل الأثيم يسعى بعوجاج الفم يغمز بعينيه يقول برجله يشير بأصابعه في قلبه أكاذيب يخترع الشر في كل حين يزرع خصومات لأجل ذلك بغتة تفاجئه بليته وفي لحظة ينكسر ولا شفاء هذه الستة يبغضها الرب وسبعة هي مكرهة نفسه عيون متعالية لسان كاذب عمل صدع عيون متعالية لسان كاذب أيدي سافكة دما بريئا قلب ينشئ أفكارا رديئة أرجل سريعة الجريان إلى السوء شاهد زور يفوه بالأكاذيب وزارع خصومات بين إخوة نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين في الأسبوع الماضي اتكلمنا من سفر من سفر الأمثال وقلنا إن السفر ده بيجمع خبرات الشعوب وخبرات حياة الإنسان وقلنا إن السفر ده يصلح إنك تقراه وتتعلم من عباراته القصيرة ولكن المعبرة والتي تبني حياة الإنسان زي ما احنا عارفين الإنسان فينا عشان يتعلم وياخد ما يصلح للمجتمع كطبيب كمدرس كمهندس كمحامي كيف ما يكون وضعه بيقعد سنين طويلة قوي في التعليم ولكن كيف يعيش الإنسان إنسانيته كما قصدها الله سفر الأمثال بيقدم لنا خبرات مختصرة ومركزة ومحددة عن الحياة الإنسانية ليست في زمن واحد ولكن عبر أجيال وأجيال واخترت وإياكم من الأسبوع اللي فات إن احنا نتأمل خلال الأسابيع القادمة كلها في هذه التي يرسمها الوحي الإلهي في سفر الأمثال ويعبر عنها بهذا التعبير ستة يبغضها الرب وسبعة مكرهة مكرهة نفسه يعني بيحط قدامنا سبع صفات سلبية عشان تقدر انت في حياتك اليومية تتجنبها وتحترس منها وتصير إنسانيتك إنسانية صحيحة ومرضية أمام الله الستة أو السبعة اللي بيتكلم عليهم عيون متعالية لسان كاذب أيدي سافكة دما بريئة بريئا قلب ينشئ أفكار رديئة أرجل سريعة الجريان إلى السوء شاهد زور يفوه بالأكاذيب وزارع خصومات بين إخوة وابتدينا في الأسبوع الماضي نتكلم عن العيون المتعالية وذكرت قدامكم أن العيون عين الإنسان هي نافذة الروح والعين هي اللي بتكشف الإنسان وممكن ي- يتوصف الإنسان من خلال عينيه يعني ممكن نقول الإنسان ده عينيه بريئة عينيه زي الأطفال أو فلان ده عينيه خبيثة أو فلان ده عينيه حقودة أو شريرة أو فلان ده عينيه أنانية أو عينيه ناقدة أو عينين ديانة دايما تدين أو عينين شهوانية أو طماعة صفات كثيرة خالص اتكلمت وإياك عن الإنسان صاحب العين المتعالية وقلت لك إن في نوعين من العيون العين المتعالية أي المتكبرة وهذه العين هي التي لا ترى إلا نفسها واحد مش شايف غير نفسه والواحد ده ممكن يكون في بيت في أسرة في كنيسة في خدمة في مجتمع في مسؤولية صغيرة في مسؤولية كبيرة مش شايف غير نفسه وفي عينين على الجانب الآخر اللي بنسميها العين المرفوعة والعين المرفوعة ده هي اللي هي العين المتع- المتضعة أو المرفوعة بروح الصلاة أمام الله والعين دي العين المرفوعة هي التي تنظر الله في كل حين يعبر عنها القديس داود النبي يقول جعلت الرب أمامي في كل حين أنه عن يميني فلا أتزعزع كلمتك في الأسبوع اللي فات عن كيف يرى الإنسان صاحب العيون المتعالية نفسه إزاي بيشوف نفسه وقلت لك ان هو دايما يرى نفسه انه شخص بار في عيني ذاته والشخص اللي شايف نفسه بهذه الصورة أعطيتك مثال له عن هامان الشرير في قصته مع مردخاي في سفر أستير وكلمتك عن صاحب عيون متعالية ابن سليمان الحكيم أو سليمان الملك النبي رحبعام ابن سليمان وكيف كانت تحمل عينه القسوة وبسبب قسوته انقسمت المملكة بعد عصر سليمان اللي ظلت مملكة واحدة في عصر سليمان وقبليه داوود وقبليه شاول وبعد سليمان تنقسم المملكة إلى قسمين النهاردة عايز أجاوب على سؤالين السؤال الأول كيف يرى الآخرون الشخص صاحب العينين المتعالية وكيف يرى الله صاحب العيون المتعاليه لما بنشوف الإنسان صاحب العيون المتعالية بنشوفه إزاي؟ بنشوفه إنسان فيه عدة صفات رضية أول صفة بنلاقيها واضحة فيه صفة أنه شخص متعجرف شايف نفسه طب تبان إزاي؟ تبان إنك تلاقيه دايما شخص مقاوح في واحد تتعامل وهي تلاقيه سلس سهل تقدر تتفاهم وياه تقدر تاخد وتدي وياه وفي واحد دايما مقاوح بل ممكن المقاوحة دي توصل انه يعطل المراكب السايرة زي ما بنقول في التعابير الشعبية لنا ولانه م- مقاوح صفة التكبر واضحة فيه وتلاقيه دايما كده كثير الجدل بطلش كلام وكل كلامه يدور حوالين تبرير ذاته هو شايف نفسه ان هو صح وبيبقى واضح جدا في المجتمعات ده احيانا في الاجتماعات تلاقي واحد دايما عمال عمال يسال يسال السؤال الكتير ده مش معناه انه شخص بيفكر قوي يعني لكن ممكن يكون داخل في آه، اظهار ذاته في انه الكلام اللي بيسمعه ربما مش عاجبه بيقاوح بيجادل بيعترض إلى آخر هذه الصفات هدي لك مثال في العهد القديم شاول الملك الذي كان أول ملك لأسباط بني إسرائيل الاثنى عشر شاول اختاروه علشان يبقى ملك واختاروه بمعايير بشرية وكانت النتيجة انه في وقت من اوقات الحرب بتاعت الشعب ان صموئيل النبي اتأخر وصموئيل كان كاهنا ونبيا وله حق تقديم الذبيحة شاول الملك عمل ايه قال انا الملك انا اعمل كل حاجة ونسمع ان شاول يتقدم ويقدم الذبيحة وجه صموئيل شاول خلص تقديم المحرقة او تقديم الذبيحة خرج شاول عشان يستقبله فصمويل قال له ماذا فعلت عملت ايه شاول بقى مش يعتذر شاول في كبريائه يبتدي يبرر نفسه ويبتدي يلقي اللوم على الاخر على صمويل يقول له ما انت اللي اتاخرت لكن انت مالكش حق انك تقدم المحرقه او الذبيحه ازاي تتعدى هذه الحدود ونشوف كبرياء شاول يبتدي يبان وهذا الكبرياء خلى شاول انه يقوم باعمال ليست في سلطته هو ملك وليس كاهنا يقوم باعمال الكهنوت ونسمع عن شاول انه لم يتاسف لم يعتذر ما قدرش يقول كلمة أخطيت ولا أنا متأسف كبير عليه وطبعا الخطأ الكبير ده هو صدر من شاول لأن شاول في هذه الصورة كان يرى نفسه ملكا هو الكبير صاحب عيون متعالية وللسبب ده وصفه صموئيل بالحماقة وانه اندفع في كسر وصايا الله وعرض نفسه لرفض الله له وانتهت قصة وملك شاول بعد أن صار ملكا حوالي أربعين سنة لهذا الشعب ونزع الملك منه وكانت النتيجة ان داود النبي صار الملك بعده رغم سنه الصغير ازاي نتعامل ويا صاحب العيون المتعالية صاحب هذه الخطية لما تلاقي انسان عينيه حاطط لفوق دايما تلاقي انسان غير مريح وتلاقيه غير محبوب وتلاقي فيه صفة ثالثة أنه غير مفرح غير مريح غير مريح في معاملاته وغير محبوب وطبعا معاملاته دهيت لا تسبب أي شكل من أشكال الفرح لأن زي ما قلت لكم في الأول هو لا يرى إلا نفسه لكن اللي أكثر من كده أن مثل هذا الشخص يهوى مديح الآخرين يحب الناس تمدحه يحب الناس تتكلم عليه كلام حلو وبس حتى لو كلام فقط هو لا يبحث سوى عن مديح لذاته وطبعا مين اللي هيمدحه لن يمدحه الا المنافقين العيون المتعاليه خطيه مركبه يمكن مثال تاني أو صورة تانية في الكتاب المقدس بتبين الشخص اللي بهذه الصورة هيرودس الملك هيرودس الملك في يوم لبس الحلة الملوكية وشايف نفسه في هذه العظمة وابتدى يكلم الناس وهو جالس على العرش المنافقين قالوا ايه ابتدوا يصرخوا ويقولوا هذا صوت اله لا صوت انسان اللي بيتكلم انسان عادي ملك صحيح لكن انسان بشر فابتدى المنافقين يقولوا له هذا صوت اله لا صوت انسان وهو صدق وازداد في مخاطبه الشعب وحس كده ان الشعب اللي بيمجده ويناديه باحسن الالفاظ واحسن الاوصاف صدق نفسه فأحد أبعاد خطية العيون المتعالية إنه بيصدق بيصدق كلام المنافقين كانت النتيجة زي ما بيحكيها لنا الكتاب المقدس ضربه في الحال ملاك الرب بسبب كبريائه ومات وأكله الدود وهو على عرشه ليه؟ لأنه لم يعطي المجد لله وأعطى المجد لذاته خلاصة أن الإنسان المتعالي صاحب العيون المتعالية غالبا تلاقيه إنسان سطحي ولما تيجي تتكلم وياه يستحسن ألا تنتقده لأنك عندما تنتقده تصير عدوا له وإن كان في تعامل وياه خليك دايما واخد جانب الحق لا تنافق وإن قدمت الحق قدمه بألفاظ متواضعة فلا يهزم العيون المتعالية إلا قلوب متضعة النار ما تتطفش بالنار النار تتطفى بالمية العيون المتعاليه لا يناسبها ان الانسان يتعامل وياها بنفس الطريقه او بنفس الكبرياء لكن يناسبها جدا ان الانسان يتعامل وياها بقلب متضع وايضا بعيون متضعه طب ده سؤال الاخرون بيشوفوا الانسان صاحب العيون المتعاليه ازاي تعالوا نوصل للسؤال الثاني الله كيف يرى الإنسان صاحب العيون المتعالية اسمع كده الآيات دهيت في سفر المزامير يقول الرب عال ويرى المتواضع أما المتكبر فيعرفه من بعيد ده في مزمور 138 في مزمور في سفر الأمثال يقول آية مشهورة ومعظمكم حافظها قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح في أمثال 16 الله يرى الإنسان المتعالي صاحب العيون المتعالية أنه منحدرا ساقطا لأسفل مثل الشيطان الذي سقط بسبب كبريائه وبسبب تعاليه في انجيل معلمنا لوقا يقول رايت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء يقول لنا في تسبيح امنا العذراء تقول لنا في تسبيحه العذراء تقول انزل الاعزاء على الكراسي ورفع المتضعين ده عمل الله الذي يرى الانسان المتعالي تعال ادي لك مثال صوره اخرى من صور الكتاب المقدس اللي بيقدمها لنا القصه المشهوره قصه جلياط وداوود وجلياط بضخامته كان يرعب الشعب بالاسلحه بامكانياته بصوته صاحب عيون متعالية طب داود انت هتعمل ايه وياه يقف داود ولنا ان احنا نتخيل الصورة ازاي جليات بسميه الكبار قدام داود الصبي الصغير ويقف داود امام شخص متعالي متكبر لا يرى الى نفسه حتى انه وصل لعرض انه طلعوا واحد منكم ونقف قدام بعض ولما واحد يغلب التاني يبقى الشعب بتاعه هو غلب الشعب التاني نوع من الكبرياء نوع من التحدي داود هتعمل ايه داود هذا الصبي الصغير الذي لم يستطع ان يلبس ملابس حتى تساعده في هذه المنازلة اللي بين جليات وبين داود يقف قدامه ويقول العبارة الجميلة اللي بنستخدمها كتير في مواقف لما الإنسان بيبقى خايف في بعض مواقف حياته يقول له أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس اللي هي الأسلحة اللي كانت موجودة واللي شايلها على جسمه أما أنا فآتي إليك باسم رب الجنود أرجوك كده كصورة ذهنية تتخيل ان هذا الصبي الواقف امام هذا العملاق بيساله بيقول له انت تاتي الي بسيف ورمح وترس وانا اتي اليك باسم رب الجنود تالي ساله يعني ايه يعني ايه اسم رب الجنود هو فين اسم رب الجنود طب السيف انت شايفه والرمح شايفه والترس شايفه طب فين اسم رب الجنود ده اسم رب الجنود ده كان في قلبه وهو اللي أعطاله هذه الشجاعة وهذه القوة وعدم الخوف وفي نفس الوقت هذه العبارة تكشف مدى اتضاعه ومدى نظرته أمام هذا الجبار يقول داود لجليات اليوم يحبسك الرب في يدي وكلنا عارفين القصة اللي اتعلمناها في صغرنا ازاي يمسك المقلاع وبحصوات صغيرة وبحصاة من هذه الحصوات الخمسة تأتي في جبهة جليات وتكون النتيجة انه يقع ويتقدم إليه داوود ويقتله هذه الصورة اللي وقع جليات مش الزلطاية الصغيره اللي وقع جليات كبريائه وعيونه المتعالية ونظرته وتقديره لنفسه أنه عظيم وأنه في زيه وكانت النتيجة أنه سقط وانتهت أسطورته طب ازاي ربنا بيتعامل بيتعامل مع صاحب العيون المتعاليه الله يهمه سلامة أولاده وسلامتهم من الكبرياء وسلامتهم من التعالي لأن الكبرياء أم الخطايا وهي مهلكة للنفس عشان كده الله أحيان يسمح لبعض الناس ببعض التجارب أو الضيقات أو الآلام حتى يحمي نفوسهم من الكبرياء احنا نسأل نفسنا هو ليه يا رب بتسمح ببعض الضيقات يدخل فيها الإنسان أدي لك أمثلة مثلا مثال زي أيوب الصديق ده اللي وقف كده متعاظم وإن بيقدم كل حاجة وبيقدم الفرائض وبيقدم الذبائح بيقدم المحرقات بيقدم عن نفسه بيقدم عن أولاده وعايش حياة راغدة وحياته كلها في عينيه إنها حلوة بس كان في حاجة صغيرة جواه كان يرى نفسه كان يبرر ذاته كانت ذاته متضخمة أمام عينيه فحب الله ينقيه من هذا التعالي انت كويس يا دو يا ايوب بس فيك حاجه عايز انقيك منها سمح له الله بالفقر وبالمرض حتى لا يكون بارا في عيني نفسه وفي اخر السفر يقول كده بسمع الاذن سمعت عنك والان راتك عيناي أتاري العينين المتعالية لا ترى الله ولا ترى عظمة الله ولا ترى أو تقدم مجدا لله بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأيت عيناك كان عينيه كان عليها غشاوة مش شايف غير نفسه لكن عندما أزال الله هذه الغشاوة بالتجربة اللي دخل فيها تجربة أيوب الصديق كانت النتيجة إنه بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأيت عيناي رأيت مثال آخر داود النبي داود النبي في وقت من أوقات حياته حس كده إن له عظمة فابتدى يعد الشعب وابتدى يحصي الشعب لكي ما يفتخر بقوته وبرجاله عشان كده بعد ما ابتدى يعد الشعب ويحصيه يجيله النبي برسالة من ربنا ويقول له انت غلطت انت شايف نفسك انت امامك عقوبة من ثلاث عقوبات تكون مجاعة في الارض سبع سنين ولا يطاردك أعدائك ثلاثة شهور أو تضرب بالوباء ثلاثة أيام أنت والشعب طبعا ويختار العقوبة اللي يكون فيها تحت رحمة ربنا ويبتدي يشعر بذاته أو يشعر باتضاعه على الأصح وفي وقت آخر عندما وجد أنه الشعب يحارب وهو مستريح وفي حالة كسل يقع في خطية أخرى ويقدم عليها التوبة وتكون النتيجة أن مزمور التوبة اللي هو سكبه أمام نسان النبي تكون النتيجة أن المزمور ده اللي احنا بنصلي فيه بيه باستمرار ونسميه مزمور التوبة ارحمني يا الله كعظيم رحمتك الخلاصة أدي مثال أيوب أدي مثال داود أدي مثال فرعون فرعون مصر في التاريخ خلاصة هذه العيون المتعالية إزاي الإنسان يتخلص من هذا الضعف أو هذه الخطيه أول حاجة إن خلي دايما عينيك تنظر إلى الله. العلاج علاج العيون المتعالية شقين النظر إلى فوق والنظر إلى أسفل. خلي دايما عينيك تنظر إلى الله. جعلت الرب أمامي في كل حين أنه عن يميني فلا أتزعزع. بعينيك استمد القوة من الله. يقول لنا أفكار العظمة حاربت القديس إسيزوروس قس الإسقيط فكان يجاوب يجاوب على الأفكار العظمة دهيت يقول كده ألعلي مثل الأنبا أنطونيوس أو صرت مثل الأنبا بموة إذ كان يقول ذلك يستريح فكره يعني فين أنبا أنطونيوس وفين أنبا بموة في القامات الروحية العالية انا اوصل لدول ايه فساعة ما تجيله افكار عظمة يقول ياه ده مسافة كبيرة بيني وبين هذه القامات العالية خلي عينيك دايما على شخص المسيح خلي عينيك دايما لا ترى الا يد المسيح وصليب المسيح خلي نظرك دايما مرتفع الى فوق بس مرتفع الى الله خلي عينيك مرفوعه دايما بصلواتك خليك فاتح قناه بينك وبين مسيحك في صلواتك في انجيلك في حياتك الروحيه ده اول علاج النظر الى فوق النظر الى اختبارات القديسين العالية يوم ساعتها تلاقي نفسك تتضع نبص للقامات قامة زي قامة أمنا العذراء مريم أو قامات الآباء الرسل أو القديسين بطرس وبولس لو أي خادم أو أي إنسان في حياته المسيحية ينظر إلى هذه القامات العالية يلاقي نفسه صغير جدا يوم يحمي نفسه من هذه العيون المتكبرة الأمر الثاني أو العلاج الثاني النظر إلى أسفل وكلمة النظر إلى أسفل هنا النظر إلى التراب التراب الذي نسير عليه في وقت من الأوقات كان بشرا كالناس ولأن الإنسان من ترابه إلى تراب يعود امتلأت الدنيا بالتراب وهذا التراب قيمته ايه ملوش قيمة وطول ما انت ماشي تذكر انك من تراب والى تراب يعود الانسان من التقاليد الدائرية الجميلة في الألالي بتاعة الآباء الرهبان يعملوا باب القلاية منخفض ما هوش باب زي الأبواب العالية علشان الراهب وهو داخل قلايته او هو خارج لازم ينحني وحتى بتشوفوا الاديره برغم ان اسوارها عاليه الا انك تلاقي باب الدير فتحته مش عاليه ولازم الانسان وهو داخل لازم ينحني انحناءة الانسان لكي ما ينظر التراب وعندما يرى التراب يتذكر انه من تراب وبالتالي يحمي نفسه من كل كبرياء او من كل عيون متعاليه اعرف ضعفاتك واعرف حقيقه نفسك واعرف ان كل اللي بنحتفل بيهم من القديسين ومن الصديقين ومن الابرار ومن الذين عاشوا ارض الرب اعمالهم الصالحه ان كل دول عاشوا بالعيون المتضعه وبالعيون النقيه ولم تكن لهم العيون المتعاليه كانت لهم فقط العيون المرفوعه نحو الله يقول لنا القديس ماري يعقوب السروجي السراج الصغير اذا القى نوره التقى نوره بالشمس الساطعه فانه ينطمس وينحجب من النهار ابراهيم ابو الاباء لما تفرس فالله دعا نفسه ترابا ورمادا مع انه بار عندما ينظر الغني غني اعظم منه ينظر ذاته كمسكين فلا يسقط في العظمه احفظ نفسك واحفظ حياتك بان تكون لك العيون المتضعه ارفع قلبك باستمرار قول له يا رب اديني العيون المنكسره القلب المنكسر لا يرذله الله والقلب المنكسر هو تعبير بنستخدمه في مزمور التوبة لكن هو المقصود به العين المنكسرة العين المتضعة العين التي لا ترى إلا الله فقط وتنظر التراب فتزداد اتضاعا في كل يوم يعطينا الله يا أحبائي أن تكون حياتنا خالية من هذه الخطية خطية العيون المتعالية وفيها فضيلة العيون المتضعة والتي تنظر الله في كل حين لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن Amin, alleluia, duce Patri, che io che agiom nev mati. Te noce volen goem ogeo pencioi Isus pe Christos. Sotiamon ogon ainon akichit cherisim moi sistemet owi binti meshi sedek. Bekat yasod binti David, Sofia inti Solomon. Joycef e are bon khalim ibtahir tim ben yod ibtahir tan arshiriz faba abata wadlo. oss, nemlig at den heves kobles ned til If not in tet fevet av gråjen og et rån hos en hand i skjønner om benet med hans vei og en her en ekon. طبعا بخريستوس هيري من تفكان انه بين اني والخنو هيري نكدا ببنشتين ماي كيريه ليسون كيريه ليسون كيريه بلوكيسون امين اسمه هيرو اسمه هيرو سيمي كان يكون هيبول جوين في اسمه ليترأف الله علينا وباركنا وزور وجع علينا وارحمنا يا رب خلي شعبك بارك ميراثك وارفعهم بإشارة الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين ولاتي إلى القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال الأربعة وعشرين قسيس وأربعة من غير المتجسدين والشاربيم والسيرافيم وكل الطغمات السماء وكل الذين أرض رب عمرهم صالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة أبائنا الرسل وبركة هذا الصوم الذي لمخلصنا الصالح وبركة ملاك قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة أمنا العذراء أولا وأخيرا بركتهم المقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي امين اس اشو أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد الأبدي.
والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب ومع يكن معكم.
روحك أيضا شنرم بسيدنا